أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل اللهم بحولك وقوتك ورحمتك كل صعب علينا سهلا فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات أحكام التجويد آه فات ثمان حلقات بفضل الله تعالى وبدأنا نخش في الجد يعني ايه الجد يعني الفات ده ما كانش جد لا الفات كان جد بس تطبيق بقى القراءة وضبط الحروف آه هو اللي جاي بعد كده أحكام من أحكام آه نون سكن وتنوين وتفخيم وترقيق ويعني كل الشغل اللي بقى بيساعدنا على ضبط القراءة الصحيحة المفروض ان احنا كنا نبدأ اول درس لينا آه بعد الثمان دروس اللي فاتوا كان آه درس مخارج وصفات الحروف لكن عشان درس المخارج والصفات بياخد معانا وقت كبير قوي في شرحه هياخد معانا حلقات كتير جدا قلنا ناخد التفخيم والترقيق في الاول لان التفخيم والترقيق يعني لا تخلو كلمة من مفخم او مرقق لان الحروف نوعين يا مفخم يا مرقق يا الحرف ده مفخم يا الحرف ده مرقق يبقى انا عندي الكلمة القرآنية مكونة من حروف والحروف ديت فيها تفخيم وفيها ترقيق يبقى احنا محتاجين نعرف آه امتى نفخم وازاي نفخم وهل في مراتب للتفخيم وامتى نرقق وازاي نرقق وهل في مراتب للترقيق ده اللي احنا محتاجين نعرفه آه الدرس ده مهم جدا واهميته في آه ان بيقع فيه كثير في يعني آه اخطاء كثير من اخواننا اللي بيقراوا القران بيقعوا في خطا في حال التفخيم والترقيق يعني حرف مفخم جاور حرف مرقق يصبغ المرقق بصبغة المفخم يفخم او حرف مفخم جاور حرف مرقق يخلي المفخم مرقق عشان ما يفصلش بينهم هنبين وهنوضح وهنتكلم على خلافات وهنبتدي نتكلم كلام جديد محتاجين حضراتكم تحضروا ورقة وقلم واتبعونا هنتكلم على تعريف التفخيم والترقيق وبعد كده في نخش بقى في الايه في الجد طيب اولا ايه هو التفخيم وهل التفخيم هو آه الاستعلاء وايه هو الترقيق وهل الترقيق هو الاستفال كتير من اهل العلم آه بيقولوا ان التفخيم هو تابع للاستعلاء يعني ايه الاستعلاء ويعني التفخيم الاستعلاء ده صفة من الصفات اللي هي الخمسة وليها ضد يعني الاستعلاء وضده الاستفال من الصفات العشر اللي احنا قلنا عليهم قبل كده لما كنا بنتكلم على الصفات في اقرأ وارتقي وبعض الناس بيقول التفخيم صفة والاستعلاء صفة والترقيق صفة والاستفال صفة هنبين الكلام ده كله بعد ما نعرف التعريفات نخش على التعريفات على طول كده ونبتدي نتكلم على التعريف عندنا التفخيم لغة قلنا لغة يعني عند ايه اهل اللغة هو الزيادة والتضخيم التضخ... التفخيم لغة هو الزيادة والتضخيم طب والتفخيم اصطلاحا التفخيم اصطلاحا هو سن يدخل على جسم الحرف اي صوته فيمتلئ الفم بصداه والتفخيم والتسمين والتغليظ بمعنى واحد لكن المستعمل عند القراء مع اللام التغليظ ومع الراء التفخيم نشرح ونفسر صلوا على النبي المختار عليه الصلاة والسلام هو سمن يدخل على جسم الحرف او على صوت الحرف سمن يعني غلظة بتدخل على صوت الحرف فيمتلئ ايه الفم بصداه يملى الفم كله صدى الصوت نجيب مثال قا ضا صا غا خا تمام طيب والتفخيم والتسمين والتغليظ بمعنى واحد يعني ايه يعني ممكن تلاقي في بعض كتب التجويد بيستخدم مصطلح يعني مؤلف الكتاب بيستخدم مصطلح التفخيم وفي بعض الكتب بيستخدم مصطلح التسمين وفي بعض الكتب بيستخدم مصطلح التغليظ يبقى الثلاث الفاظ دي بمعنى ايه واحد اللي هو ايه التفخيم لكن المستعمل عند القراء يعني عند معظم القراء اما يجي يتكلم عن اللام يقول اللام المغلظه ما يقولش اللام المفخمه ولا اللام الثمينه تمام يبقى التغليظ مستخدم فين عند اللام ومع الراء التفخيم الراء مفخمه ما يقولش الراء مغلظه تمام طيب ده تعريف ايه التفخيم طب التفخيم ليه هيئه تقول لي يا عم الشيخ انا سمعت ناس بتقول ومشايخ بتقول مفيش حاجه اسمها هيئه للشفتين الشفتين دول ما لهمش شغل خالص معايا مين قال الكلام ده لابد من حركة للشفتين ليه انا عندي الحرف اما انه يكون ساكن او متحرك بفتح او بضم او بكسر او مشدد بفتح او بضم او بكسر في حالة الحركة لابد لي من هيئة لا يتم الضم الا بضم الشفتين للامام اه يعني ينفع اقول قل فين القاف المضمومة لازم اقول قل لازم احط شفتين الامام قو طيب المكسور لازم هيئة اسقاط الفك ما اقولش قي قيلة لازم اقول ايه قيلة يبقى اسقاط الفك طب المفتوح دي هيئة برضو ايه هي الهيئة انفتاح ما بين الفكين ما اقولش قال اقول ايه قال يبقى انا الثلاث حركات الفتحة والضمة والكسرة ركزوا معايا كويس قوي الفتحة والضمة والكسرة تحتاج هيئة لايه للشفتين طيب قول لي لا انا مش بتكلم على الحركات انا بتكلم على الحرف لما يكون ساكن طب الحرف لما يكون ساكن ما ينفعش ان انا اجيبه المرقق والمفخم بهيئة واحدة ليه لان انا عندي المفخم غالبا بيكون مستعلي فمحتاج استعلاء لسان يستعلى اللسان اخد عملية مط قليل للايه للامام اقول ايه قا صا طا طب نجيب مرقق ما تا سا طب اثبت الهاء كده واجيب لي اتنين قا تا سا ما تا شفتوا الحروف المفخمة بقت ضعيفة يبقى انا محتاج الهيئة مط قليل لشفتين بس بقى ما يسمحش كلامي حد ويقول ايه انا اقول قو اقول ايه انا عايز مثلا ايه آه الرحمن الراء مشدده بالفتح مفخمه ما اقولش الرحمن الرو لا ما ينفعش احنا عندنا المط ايه قليل جدا الرا قا صا ما اقولش قا صا ضا لا تبالغ يبقى انا عندي الموضوع محتاج مني ايه ضبط والضبط ده هيكون بايه بمط قليل للشفتين قا صا ضا طا غا خا تمام يبقى انا عندي هي محتاج الهيئه اه محتاج الهيئه هيئه ايه احنا بنقول اختصارا عشان ابائنا وامهاتنا والاطفال الصغيرين اللي بيتابعونا انا باخد هيئه تبويزه بس ما فيش حد بيبوز كده صح اللي بيبوز بيبوز ازاي كده انا كده واخد هيئه تبويزه صح يبقى هنفصل بين هيئه تفخيم وهيئه تدقيق بهيئه شفتين يبقى انا في التفخيم محتاج ايه هيئه ايه هيئه التبويزه خلاص طيب نتكلم بقى على تعريف الترقيق الترقيق لغه هو النقص والتنحيف يبقى عكس ايه عكس التفخيم التفخيم قلنا ايه هو الزياده صح نقص وتنحيف يبقى انا الحرف يبقى ايه منحول ضعيف وده تعريف اللغويين طب تعريف اهل القرآن او علماء القرآن اصطلاحا هو رقة عكس تمام التفخيم ونحول يدخلان على جسم الحرف اي صوته فلا يمتلئ الفم بصداه يبقى بقاش فيه تضخيم للصوت في الايه في الفم يبقى انا محتاج مع الترقيق هيئه ايه الابتسامه البسيطه ما تا سا طب لو انا عملت بقى هيئه اكبر من كده وابتسمت بقى ابتسامه عريضه ن ت س ده مش مقبول زي ما اقول قو ضو طو غير مقبول فاكرين لما كنا بنتكلم على وزن الحروف كلام الامام الخلقاني ودايما هقوله زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل البر يبقى احنا محتاجين وزن نضبط المسألة وكمان لما نيجي نتكلم على خلاف اما نيجي نتكلم على اخواننا اللي بيخالفونا في الرأي اللي بيقولوا لابد من تثبيت هيئة الشفتين و... وبعضهم بيجيب مرايات يقول لك خد امسك مراية وبص فيها اذا لقيت شفايفك بتتمط للامام اعرف ان انت ايه قرأت غلط او حط صباعك هنا كده اذا وانت بتجيب حرف مفخم الشفتين خبطوا في الصباع يبقى انت بتعمل ايه ليه ليه ليه ليه نختلف وليه آه يعني يعني الخلاف ممكن يكون بقى موجود وده السبب لان اصلا علم التجويد مش النبي هو اللي وضعه مش علم توقيفي ده علم توفيقي بمعنى ان استنبط العلماء احكام واصوات من قراءه النبي صلى الله عليه وسلم وبداوا يعملوا لها ضوابط منهم اللي هيصيب ومنهم اللي هيبقى عنده خطأ فلما يكون عندنا خلاف نتعامل مع بعض بشكل كويس يعني انا بيعجبني قوي فضيله الشيخ سيد بعبوله وهو احد مشايخي واول من خدت منه اجازه وتعلمت منه كتير جدا ربنا يبارك في عمره الشيخ سيد بعبوله كان بيعمل ايه لما حد يخالف راي كان يقول ايه اما الذين قالوا بهذا الراي فقد جانبهم الصواب بس لكن اسمع ناس تانية يعني انا يعني صعقت لما سمعت شريط كاسيت لاحد المشايخ اللي بيعلموا القران ونحسبه على خير ونزكيه على الله وهو يتكلم على من يخالفه في صفة من الصفات بكلام يعني يقول مثلا ده كلام خيبان ده كلام ناس لا تعقل ولا تفهم ده الناس دي لازم تقطع رقابهم تقطع رقابهم ده انت بيخالفك في الصفة هو لو اخطأ حتى يا اخي قومه قول ربنا يصلح حالهم ربنا يعلمنا واياهم لكن ما ينفعش ان احنا نتعامل بالشكل ده انا بقول ليه الكلام دوت لان احنا داخلين على خلافات انا عندي مراتب التفخيم لما هخش فيها محتاج فيها سعة صدر انا ما جبت خلاف من خلافات العلماء في مراتب التفخيم الا بدليل اما ان ورد في كتاب او يدي متن لاحد المشايخ والعلماء يعني معانا الدليل فهنتكلم عن الخلافات هذكر الخلافات كلها وهنرجح في الاخر راي صحيح ونتكلم بقى باستفاضه عن الراي الايه الصحيح والراجح وده مهم جدا طيب ما نخرجش عن موضوعنا نبتدي يعني ايه ما نستعجلش نمشي شويه شويه يبقى احنا عرفنا التفخيم التفخيم هو ايه هو آه سمن يدخل على صوت الحرف فيمتلئ الفم بالصداه والتقيق هو آه نحول يدخل على صوت الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه وقلنا هيئه التفخيم هي ايه هيئه مط قليل الشفتين قا صا ضا طا وهيئه الترقيق هي هيئه جذب قليل الشفتين ما تا ساعة وانا كده بقى خلصت الايه خلصت نفسي مشكله ان انا اخلص ازاي يبقى انا محتاج عشان اخلص حرف من حرف محتاج ان اعمل ايه ان انا اعمل تبويزه بسيطه قوي وابتسامه بعديها اما اقول قل ما اقولش قل اقول ايه قل قو خلاص القاف اللي هي المضمومة المفخمة قو وبعد كده ابتدي اخد هيئة الجذب القليلة قل قل سهلة ولا لا الصلاة الصلاة بخلص الحروف بشكل بس محتاج الكلام ده يكون بشكل سريع وده لا يأتي إلا بالتدريب وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه طيب احنا اتكلمنا خلاص على تعريف التفخيم وتعريف الترقيق احنا عندنا آه الحروف ما بين التفخيم والترقيق وتنقسم الى ثلاثة اقسام تمام حروف تفخم دائما وحروف ترقق دائما وحروف تارة تفخم وتارة ترقق يبقى تنقسم الحروف من حيث التفخيم والترقيق الى ثلاثة اقسام طب الحروف قد ايه حروف الهجاء قد ايه حروف الهجاء 29 حرف ولما نيجي نتكلم على المخارج والصفات هنتكلم على آراء العلماء في اختلافهم في عدد الحروف وكل رأي بيقول ايه ونرجع في الاخر في الاخر في الاخر الرأي الايه الراجح او الرأي الصحيح يبقى الحروف عندي تنقسم الى ايه ثلاث اقسام من حيث تفخيم وترقيق حروف تفخم قول واحد وحروف ترقق قول واحد وحروف تارة تفخم وتارة ترقق هنبدأ كلامنا عن التفخيم والترقيق بشكل أوسع شوية عن أول قسم من الأقسام الثلاثة وهو قسم إيه؟ الحروف التي تفخم قولا واحدا طيب احنا اتكلمنا على حاجة في الأول كده وعديناها مش هنعديها دلوقتي أنا عندي إيه الفرق بين الاستعلاء والتفخيم يا عم الشيخ نعرف الاستعلاء الأول الاستعلاء هو استعلاء أقصى اللسان عند النطق بالحرف لساني من أقصاه كده بيرتفع لما أجي أقول الإيه الحرف المفخم أما أجي أنطق الحرف الإيه المفخم والتفخيم قلنا إيه هو سمن يدخل على صوت الحرف فيمتلئ الفم بصداه يبقى ده تعريف وده تعريف يبقى دي الصفة ودي الصفة ما ينفعش أقول الصفتين صفة واحدة ليه أجيب لك دليل أنا عندي الراء من حروف التفخيم مش الراء بتفخم وساعات ترخم بس تقبل التفخيم ولام لفظ الجلالة تفخم والالف المادية تقبل التفخيم انا بقول قا ولا بقول قا مفخمة الحروف الثلاثة دي او الراء واللام عشان خلينا في الالف عشان الالف ليه قصة تانية الحروف دي هل الراء من الحروف الاستعلاء طب نجيب حروف الاستعلاء حروف الاستعلاء اشار اليها ابن الجزري في المقدمة فقال آه وسبع علو خص ضغط قذ حصر أي حصرت حروف الاستعلاء في إيه خص ضغط قذ فيهم الراء ما فهمش الراء يبقى الراء مش حرف مستعلي يبقى الراء حرف إيه مستافل طيب الراء مفخمة أو مفخمة يبقى أنا أفصل بين الصفتين يبقى ممكن يبقى عندي حرف مفخم لكنه مش مستعلي صح ولا لا وممكن حرف يبقى مستفل ما بقاش مرقق انا عندي اللام والراء حروف مرق... مستفلة لكنها مفخمة تقبل التفخيم وتقبل الترقيق فنفصل بين ايه الصفتين طيب احنا قلنا هناخد اول حاجة الحروف المفخمة دائما والحروف المفخمة دائما هي حروف الاستعلاء الله ليه اللخبطه ديت ما احنا قلنا بقى ان احنا هنتكلم عن الحروف اللي تفخم وترقق دي في كلام تاني خالص لكن الحروف المفخمه دائما هي حروف الاستعلاء خلاص طيب الحروف الاستعلاء كام حرف سبعة خصة ضغط قذ خصة ضغط قذ اللي هي ايه الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء قال ابن الجزري وسبع علو خص ضغط قذ حصر أي حصرت الحروف المستعلية في لفظ خص ضغط قذ الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والإيه والظاء تمام يبقى دي حروف تفخم على طول ما تقبلش الترقيق ما ينفعش نقول الخاء ممكن ترقق أو القاف ممكن ترقق أو الضاد ممكن ترقق ما ينفعش يبقى دي حروف تفخم قولا واحدا لا خلاف طيب الحروف دي قوتها واحدة انا عايزكم تصبروا عليها و آه يبقى في ورقة وقلم عشان تكتبوا الكلام اللي اقوله دوت لان في بعض الكلام اللي انا هقوله ممكن ما تلاقوش في كتاب او بيبقى موجود في كتب نادرة ممكن حضرتك ما تحصلش عليها الحروف دي قوتها واحدة يعني أقول مثلا هل الخاء تتساوى مع الطاء في التفخيم قوتهم واحدة لا خد بالك من حاجة الحروف السبعة دي عشان كده بقول دايما مهم قوي ان احنا نتكلم اول ما نتكلم نتكلم على على المخارج والصفات لكن احنا عشان كنا هناخد وقت كبير جدا فاحنا بدأنا بتفخيم وترقيق انا عندي حروف الاطباق حروف تفخيمها زايد ايه هي حروف الاطباق صاد ضاد طاء ظاء وصاد ضاد طاء ظاء مطبقه اربع حروف طب هم موجودين في السبعه دول اه طبعا لازم يبقوا موجودين بعديهم ايه تاني القاف والغين والخاء يبقى عندي كام كده حرف سبعة يبقى الاربع حروف دول اقوى يبقى ترتيبهم هيبقى في الاول والثلاث حروف دول فيهم قوه بس مش زي قوه الاربعه الاولانيين يبقى دول هيجوا ايه هيجوا بعديهم في الترتيب طيب ما تختصر وتقول لنا على طول بقى ترتيب الايه الحروف من حيث التفخيم والترقيق طيب نقول ترتيب الحروف زي ما يظهر عليك عندك على الشاشة كده عندي الطاء أقوى الحروف بلا منافس الضاد تليها في القوة يبقى الضاد أقل شوية من الطاء الصاد أقل الظاء أقل القاف أقل الغين أقل نصل إلى الخاء وهي أضعف أو أقل قوة في حروف الإيه التفخيم طيب إحنا إيه اللي خلانا نقول الكلام دوت و آه... إزاي إزاي نحسبها إزاي... يعني إيه اللي خلينا نقول إن الطاء أقوى الحروف إيه السبب ليه ما تكونش الضاد أقوى الحروف ليه ما تكونش القاف أقوى الحروف آه هنحتاج تاني للصفات لأن أنا عندي آه كل حرف ليه على الأقل خمس صفات تمام وفي من الحروف اللي ليه ستة وفي من الحروف اللي ليه سبعة ما بيزيدش عن سبعة ما فيش حرف ليه أكثر من سبع حروف سبع صفات طيب لو قلنا الطاء أقوى الحروف ليه لأنها تتصف بكل صفات القوة نفك أنا عندي إحنا قبل كده قلنا إن الصفات عندي صفات لها ضد وصفات ملهاش ضد الصفات اللي لها ضد كام خمسة وضدهم خمسة واللي ملهاش ضد سبعة نشوف الحروف صفات القوة الجهر الجهر صفة قوة الضاد فيها الطاء فيها اه فيها طب نجيب الصفة المقابلة ليها الهمس مهموس وهفى حثى هو شخص سكت ما فيهاش طاء يبقى الطاء من حروف الجهر الجهر يعني ايه يا شيخ يعني انقطاع النفس يبقى الضاد مقطوعة النفس الطاء الطاء مقطوعة النفس طيب دي صفة قوة خلاص عرفنا دي صفة قوة الصفة الأولى من القوة من صفات القوة الطاء شديدة شديدها لفظ آجد قاطن الطاء موجودة يبقى شديدة والشدة صفة قوة طب ضدها ايه يا عم الشيخ ضدها الرخاوة اللي هو جريان الصوت ما بيجريش فيها صوت يعني بينقطع عندها النفس وبينقطع عندها صوت في المخرج وبعدين طب الصفة اللي بعد كده التالتة الاستعلاء وسبع علو لسه قايلها دلوقتي خص ضغط قض خص ضغط طن الطاء اهي يبقى الطاء حرف ايه من حروف استعلاء طيب الصفه اللي بعد كده اطباق وصاد وضاد طاء وضاء مطبقه هي مطبقه طيب آه بعد كده الصفه اللي بعد كده الخمسه اللي ليها ضد هي مصمته طب نجيب الصفه المضاده ليها اللي هي الازلاق سهوله الخروج يعني هي صعبه الخروج آه حروف الازق كام ستة اللي هم ايه فر من لب وفر من لب الحروف المزلقة فر من لب فيهم طاء ما فيهمش طاء فر الفاء والراء من الميم والنون لب اللام والباء مش فيهم يبقى هي مصمتة يعني حرف صعب يبقى الخمس صفات بتوعها كلهم كانوا ايه قوة لو اضيف لها صفة كمان من الصفات اللي ملهاش ايه ضد صفة ايه القلقلة والقلقلة صفة قوة ناتجة عن ايه انقطاع الصوت والنفس يبقى بقى عندي ست صفات للطاء كلها قوة طب انت بتدخلنا ليه في الصفات ما عشان نعرف الفرق عشان لما اقول الطاء اقوى الحروف اعرف ايه العله سببها ايه خلاص يبقى انا عندي الطاء اقوى الحروف لان في كل صفاتها قوه طب الضاد نفس الصفات بتاعه الطاء اللي هم في الخمسه الا صفه واحده من الخمس صفات اللي هم ضد الضاد فيها رخاوه فيها صوت بيجري والطاء ما فيهاش الصفه ديت فيها الصفه القوه بتاعتها المقابله ليها يبقى اللي خلى الضاد في الترتيب الثاني هي انها ايه بيجري فيها الصوت طيب نشوف الترتيب اللي بعد كده الصاد الصاد اقل منهم ليه ليه في المرتبه الثالثه من حيث القوه لان لو الصاد فيها صفتين من الصفات الخمسه اللي هم ضد صفات ضعف مهموسه فحثه شخص سكت يا بيجري فيها النفس مركزين معايا ولا تهتوا مني انا عايزكم تركزوا معايا جدا النهارده لان الحلقه دي مهمه جدا وربنا يعني ييسر لنا وليكم الامور خلاص يبقى هي مهموسه بيجري فيها النفس ورخوه لانها مش من حروف الايه الشده اجت قط بكت او قط بكت ما فيهاش صاد ففيها صفتين كل ما هننزل هنلاقي الصفات بتقل صفات القوه بتقل والضعف بتزيد لحد ما نوصل للخاء طب الخاء هنلاقي الخاء صفاتها كلها ضعف الا الاستعلاء ولولا الاستعلاء ما كانتش مفخمه يعني الخاء مهموسة الخاء رخوة الخاء ها آه مستعلية مستعلية ودي صفة قوة اقعدوا معايا صفة قوة الخاء مصمتة والإصمات صفة ايه قوة لكنها مش معمول بيها زي ما هنتكلم بعد كده على الصفات والخاء منفتحة ضد الإطباق ودي صفة ضعف يبقى انا ما عنديش صفة مع- صفة معمول بيها من صفات القوة غير صفة ايه الاستعلاء فقط وده اللي خلى الخاء عندي من حروف التفخيم عشان كده الخاء لما بتكسر بتبقى ضعيفة جدا اختلاف ما قلتش اختلاف وده اللي هنتكلم عليه بعد كده على المراتب طيب احنا كده اتكلمنا على ترتيب الحروف من حيث ايه القوة قبل ما اخش على مراتب التفخيم والكلام على مراتب التفخيم هشير لحاجة مهمة جدا درس التفخيم والترقيق ده مهم جدا جدا جدا لان في صوت والصوت دوت منقول بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ودي اهمية الموضوع طيب يعني كتير من اهل الاداء بيختلفوا في مراتب التفخيم الى مذاهب كتيرة هنتكلم عليها دلوقتي الخلاف دوت حميد ولا ذميم هل مقبول الخلاف ده ولا مش مقبول لا الخلاف ده مش مقبول ليه كده يا عم شيخ بس انت كده يعني مش مقبول لسبب واحد لان احنا زي ما هنشوف دلوقتي الاختلاف في مراتب التفخيم هيترتب عنه تغيير في الصوت وستتغير الصوت يبقى احنا ايه خالفنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احنا خالفنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم طب هات لنا خلاف كده يا عم الشيخ ما يترتبش عنه تغيير في الصوت ونقول ان الخلاف ده حميد ومقبول النون الساكنه والتنوين مع الميم والنون ده بيسمى ادغام ادغام اختلف العلماء هل الادغام هنا كامل ولا ناقص في بعض كتب التجويد تلاقي ادغام كامل وبعض كتب التجويد ادغام ايه ناقص اختلفوا يا عم الشيخ اختلفوا طيب خلافهم ده مقبول اه مقبول احنا اتفقنا ان اصلا الاصل في الاحكام التجويد هو استنباط الق... الاستنباط الاحكام من قراءه النبي صلى الله عليه وسلم نشوف بقى خلافهم دوت في استنباط الحكم هل ترتب عنه تغيير في الصوت ولا لا اصحاب الراي اللي بيقول الادغام كامل بيقولوا ايه ان واصحاب الراي اللي بيقولوا الادغام ناقص بيقولوها كده ان ما اختلفش الصوت طالما ما اختلفش الصوت يبقى خلافهم ما يعمليش مشكلة لكن لما يترتب عن الخلاف تغيير في الصوت يبقى احنا نقول لهم هنا لو سمحتوا احنا نقف ونشوف رأي الجمهور اشمعنى رأي الجمهور لان رأي الجمهور هو الاولى لان الاصل في تلقي القراءة بالسند المتصل ومعظم بل كل يعني مش عايز اقول الكل عشان ما بقاش حصرت معظم اللي ألفوا في علم التجويد مجازون ومعاهم أسانيد متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما نقول الجمهور معناها ان الكثرة أجمعت على هذا الرأي ولما نقول المخالفين ليهم يبقى دول قلة يبقى القلة في اجتهادهم ما كانوش مصوبين أخطأوا في اجتهادهم ما في مشكلة لكن ليه هناخد برأي الجمهور هنا لأن رأي الجمهور هنا هو في نقل للصوت بالتواتر بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لسه مركزين معايا ولا تهتوا ده لسه اللي جاي بعد كده هيبقى محتاج محتاج تركيز اعلى يبقى احنا الخلاف في مراتب التفخيم مش مقبول والاصل ان احنا نتلقى نتلقى القران او تلقينا القران بالسند الصحيح المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لو في خلاف عندي يبقى الخلاف عندي مش مقبول ليه زي ما هنوضح دلوقتي وهنبين انا لما هجيب مراتب التفخيم دلوقتي هبين الخلاف بينهم في ايه في الصوت نفسه هيتغير الصوت طيب نخش على مراتب التفخيم مراتب التفخيم فيها مذاهب مذاهب العلماء في مراتب التفخيم المذهب الاول المذهب الاول بيقول اصحابه ان ليه ثلاث لينا ثلاث مراتب بس للتفخيم المفتوح والمضموم والمكسور يبقى المذهب الاول بيقول ايه مفتوح مضموم مكسور طيب ده مذهب مين ده اشار اليه الامام المتولي الامام المتولي في متونه بيشير لكل الاراء فطالما قال الراي دوت يبقى منقول عن حد الشيخ بيقول ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث وهي يعني عند بعض اللي بيقول عن- عند بعض الناس او اصحاب المذهب ده بيقولوا ايه المفاتحه عندهم اتيه على ثلاث مراتب مفتوحها مضمومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها فما اتى من قبله من حركه فافرضه مشكلا بتلك الحركه نترجم الكلام ده صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام الشيخ بيقول ان هم عندهم المفخمات ثلاثه المفتوح زي ما اشرنا الى اصحاب المذهب المضموم المكسور امال فين يا عم الساكن فالشيخ بيقول لك بقى وتابع ما قبله ساكنها اه بيقول لك ان الساكن يتبع حركه ما قبله يعني ايه يعني آه القاف الساكنه المكسور ما قبلها مثال اقترب اق ادي عندي كسره وبعديها ايه قاف ساكنه قال لي لا هات القاف دي في مرتبه المكسور زي ما بتجيب الحرف المكسور من القاف هات الحرف الساكن في نفس القوه بتاعته او المرتبه بتاعته اه طب نشوف بقى كده الصوت ممكن يتغير ولا لا احنا بنقول ايه المستقيم صح القاف هنا عندي ايه مكسوره قي طيب اما اجي اجيب القاف المك... القاف المقلقله الساكنه المكسوره قبلها اقول ايه اقترب اق حد قراها كده او هل ده منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هي اقترب لان الساكن زي ما نشوف بعد كده في مذهب الجمهور هو في مرتبه وسطى مش ضعيف قوي ولا مفخم قوي وده اللي احنا هنتكلم عليه لما نتكلم على التفصيل طيب يبقى انا اصحاب المذهب ده بيقولوا طب انت ليه هتوجع دماغنا بالمذاهب ما تختصر وقول المذهب الراجح وخلاص انا بقول دوت عشان يعني اي حد من اعزائنا المشاهدين يمسك كتاب التجويد ويلاقي فيه مذهب من المذاهب ديت ما في مشكلة انه يقرأ لكن لما يجي يطبق هنطبق ان شاء الله مذهب الجمهور وانا لما بقول مذهب الجمهور مش مذهبي انا هو مذهب مذهب الجمهور يعني مش انا اللي اخترعته ده باتفاق وزي ما نشوف بعد كده مذهب ابن الجزري وده الجمهور متفق عليه طيب يبقى احنا اصحاب المذهب ده بيقولوا ايه ثلاث مراتب بس مفتوح مضموم ها مكسور طب فين الساكن يا عم قال لك الساكن يتبع حركة ايه ما قبله يبقى اذا كان ما قبله مفتوح ياخد مرتبة المفتوح يعني مثلا ايه اقسموا هخليها في القاف القاف المفتوحة بقولها ازاي قا طب القاف الساكنة المفتوح ما قبلها اقول ايه اقسموا ما ينفعش اجيبها كده وده ردنا عليهم يبقى احنا بنرد على مذهب بنقول ما ينفعش ما ينفعش ان انا اخلي الساكن يتبع حركة ما قبله يعني ياخد المرتبة اللي بتتبعها حركة ما قبله المفتوح اللي قبله مفتوح ياخد هيئة المفتوح أو, أو صوت المفتوح والساكن وقبله مضموم ياخد صوت المضموم معايا؟ طيب احنا يبقى احنا وضحنا المذهب ده وقلنا الدليل عليه وردينا على بعض الايه الاستشكالات طيب المذهب الثاني اصحاب المذهب ده بيقولوا ان المراتب التفخيم عندهم اربعة اربعة اه اربعة المفتوح الذي بعده الف يبقى زادوا ايه على المذهب الاول المفتوح الذي بعده الف بعد كده المفتوح الذي ليس بعده الف المضموم المكسور خلاص يبقى قالوا ايه المفتوح الذي بعده الف دي ضافوها خلوها في الاول يبقى اعلى مراتب التفخيم عندهم عند اصحاب المذهب ده المفتوح اللي بعده الف ليه يا عم الشيخ قالوا كده قالوا لان المفتوح اللي بعده ألف الألف لما بيخش على الحرف المفخم بيزيدوا تفخيم لأن الألف وحركة الفتح فيهم قوة بينما الكسرة والياء فيهم ضعف يبقى هم خدوا مذهب المذهب الأول وأضافوا ليه مرتبة واحدة وهي مرتبة الإيه المفتوح الذي بعده ألف يبقى المفتوح وبعده ألف مفتوح بس ليس يعني ليس بعده بألف مضموم مكسور طيب وده مين اللي تكلم به تكلم به بعض العلماء المعاصرين ومنهم العلامة المرصفي في كتاب هداية القارئ أو هداية القارئ أشار إليها الإمام المرصفي وبيت يعني بيتبنى هذا المذهب جمع من العلماء المعاصرين واحنا طبعا ردينا على اللي قبل كده واحنا موافقين على المفتوح وبعده الف لان عارفين ان الالف حرف قوي ولو دخل على الحرف المفخم هيزيدوا تفخيم خلاص اتفقنا يبقى احنا موافقين مع ال- ال- ال- المذهب ده على اضافة المفتوح الذي بعدها الف لكن مختلفين معاهم في ان ما يبقاش ثلاث مراتب بس طيب نخش على المذهب الثالث والمذهب الثالث وهو المذهب الراجح انا يمكن اشرت المذهب الراجح عشان آه، ان شاء الله احنا ح- يعني الحلقة دي هننتهي من الكلام على ال- المذاهب وهنرجح في المرة الجاية ان شاء الله فانتوا تفكروا وتشغلوا يعني آه، الفكر شوية وتشوفوا ليه المذهب ده الراجح طيب المذهب الثالث وهو آه، المذهب الراجح وده مذهب الجمهور ومذهب الجزري ومن وافقه ودول بيقولوا ايه بيقولوا ان المذاهب آه، المراتب كام خمسة مفتوح وبعده ألف مفتوح وليس بعده ألف مضموم ساكن يبقى جو الساكن في مرتبة بعد الحركات الثلاثة أو بعد الحركتين آه، آسف بعد حركة الفتح والضم ساكن وفيه تفصيل والتفصيل ده هنتكلم فيه بعدين مكسور وفيه تفصيل خلي التفصيل دوت عشان ده ايه هتكلم على دليله بس بعدين يبقى انا ه- خلينا ن- ننحي موضوع التفصيل ده جانبا يبقى عندي مفتوح وبعده ألف مفتوح وليس بعده ألف مضموم ساكن مكسور يبقى دول نفس المذهب اللي فات اللي هو المذهب الثاني لكن زادوا الساكن أن للساكن مرتبة والساكن ليه مرتبة ليه؟ لأن الساكن ليه قوة مم، المفروض انها بتخلي صوت الحرف الحرف الساكن بيبقى اقوى من المكسور الكسر بينزل بالحرف تحت خالص وده مذهب ايه الجمهور يبقى احنا عندنا كام مذهب دلوقتي ثلاثة استعيدوا معايا بقى الذاكرة او الكلام اللي احنا قلناه قلنا المذهب الاول اصحابه بيقولوا ايه مفتوح مضموم مكسور بس المذهب الثاني يقول مفتوح وبعده الف مفتوح وليس بعده الف مضموم مكسور المذهب الثالث وهو مذهب الجمهور وده الراجح ان شاء الله مفتوح وليس بعده ألف مفتوح بعده ألف مفتوح وليس بعده ألف مضموم ساكن مكسور خلاص نخش على المذهب اللي بعد كده المذهب الرابع المذهب الرابع وده أصحابه بيقولوا إنهم خمسة طب ما هو اللي قبليه قال خمسة مذهب الجمهور بس اسمعوا بس اصبروا عليا الخمسة دول غير الخمسة اللي قبليهم انتوا مركزين معايا ولا لا مهم تركزوا معايا جدا أصحاب المذهب الرابع دوت بيقولوا إيه ولا نقول الأول آه، دليل المذهب الثالث خلينا دليل المذهب الثالث مع الكلام على المذهب عموما المذهب الرابع أصحابه بيقولوا المفتوح الذي بعده ألف ماشي دول معانا كويس قوي قالوا المفتوح الذي ليس بعده ألف ومعاه الله ليه بقى ومعاه الساكن الذي قبله فتح يبقى دول دخلوا ايه الساكن اللي قبله مفتوح مع المفتوح تمام كويس وقالوا المرتبة اللي بعديها يبقى دول بيتبعوا المذهب الايه في المرتبة الثانية من مراتب التفخيم بيتبعوا المذهب الاول والثاني اللي هو الس- المفتوح يبقى معاه الساكن اللي قبله مفتوح قالوا المرت- وال- والمرتبة الثالثة مراتب التفخيم عندهم المضموم ومعه الساكن الذي قبله مضموم برضه موافقين المذهب الاول والثاني قالوا للساكن اللي قبله مفتوح مع المفتوح والساكن اللي قبله مضموم مع المضموم قالوا والساكن الذي قبله كسر غير المكسور يبقى مرتبة رابعة والمكسور يبقى ما جابوش للساكن لوحده مرتبة مركزين معايا يبقى دول قالوا المفتوح الذي بعده ألف واحنا معاهم قالوا المفتوح الذي ليس بعده ألف ومعاه الساكن اللي قبله مفتوح ودول بيتبعوا المذهب الأول والثاني وقالوا المضموم وال... و... آه، و... ومعه الساكن الذي قبله ضم وده مذهب المذهب الأول والثاني جابوا بقى حاجة جديدة قالوا إيه قالوا الساكن الذي قبله كسر ده جديد ده ده ما جاش في الإيه في الثلاثة اللي فاتوا خلوا الساكن اللي قبله مكسور في مرتبة لوحده مرتبة رابعة وجابوا بعد كده المكسور المكسور في المرتبة الإيه الخامسة طيب مين اللي قال بالمذهب ده آه قال بيه الشيخ عثمان سليمان مراد عليه رحمة الله في كتاب السلسبيل الشافي وانا من ضمن اسانيدي وجود الشيخ في سند من الاسانيد وده يعني شرف كبير قوي لان الشيخ عثمان سليمان مراد عليه رحمة الله من المشايخ المحققين المتقنين عليه رحمة الله وليه متن جميل جدا وهو متن السلسبيل الشافعي لكن مش كله بناخد منه كل حاجة الشيخ بيقول أشد المفتوح وبعده آلف ودونه المفتوح من غير آلف يبقى إيه أعلاها المفتوح بعده ألف ودونه المفتوح من غير ألف المفتوح لما إيه مفيش بعديه ألف مضمومها وساكن عن كسره المضموم والساكن عن إيه عن كسر اللي هو المرتبة الرابعة مكسورة مكسورة مكسورها فخمسة في الحص بالحصر المكسور يبقى كده بقوا خمسة وساكن عن فتحة كفتحتي وساكن عن ضمة كضمتي يبقى قال ان الساكن اللي قبله مضموم يبقى مع المضموم والساكن اللي قبله مفتوح يبقى مع المفتوح وعد الساكن المكسور ما قبله مرتبة تعبت ولا لسه يعني لسه معايا ان شاء الله طيب دي المرتبة الايه ده الايه المذهب الايه الرابع بيقول خمسة زي المذهب الثالث مع خلاف انه قال ان الساكن عندي قبله كسر ده مرتبة لوحده خلاص طيب نشوف اخر المذاهب وهو المذهب الخامس وانا تعمدت ان انا اجيب الدليل عشان في اراء تانية كتير في خلافات تانية كتير لكن انا ما جبتهاش انا تعرضت للي عليه دليل اما ان ورد في كتاب او ورد في متن المذهب الخامس اصحابه بيقولوا ايه المفتوح الذي بعده الف تمام دول معانا قوي المفتوح الذي ليس بعده الف متشكرين دول معانا برضه في نفس الايه مذهب الجمهور المضموم تمام الساكن الذي قبله فتح او ضم اه بداوا يغيروا قالوا الساكن الذي قبله فتح او ضم قالوا الساكن اللي مفتوح ما قبله ومضموم ما قبله ده ياخد مرتبه على طول رابعه طب المرتبه الخامسه عندكم قالوا ايه الساكن الذي قبله كسر ان كان حرف مطلق او قاف قالوا المرتبه الخامسه عندنا الساكن اللي قبله كسر بس شرط ان الساكن ده يكون ايه طاء حرف مطبق او قاف طاء او صاد او ضاد او ظاء ومعهم القاف معنون حرف الاطباق اربعة وصاد وضاد وطاء وظاء مطبقة يبقى ايه قالوا ايه صاد ضاد طاء ظاء ومعهم القاف قالوا شرط ان يكون الساكن واحد من الخمسة دول طيب المرتبة السادسة عندهم ده دول بقى جابوا ستة ستة مراتب الرأي المرتبة السادسة عندهم قالوا المكسور مطلقا يعني المكسور مطلق يعني المكسور بس اي مكسور عندي في المرتبة السادسة واضافوا ليه الحرفين اللي فضلوا معانا من حروف الايه تفخيم السبعة ما هو قالوا اطباق وخمسة في المرتبة اللي قبليها اطباق والقاف بقوا خمسة فاضل حرفين اللي هما الغين والخاء قالوا الساكن من الغين والخاء اللي قبله آه بكسر او ياء دول يخشوا معانا في المرتبة ديت طيب ده رأي مين بقى نقول ده رأي مين الرأي ده نقله فضيلة الدكتور حامد خير الله محقق كتاب السلسبيل الشافي نقلا عن الشيخ محمود علي بسة في كتاب العميد في علم التجويد يعني الرأي ده منقول في شرح السلسبيل الشافي لفضيلة الدكتور حامد خير الله وهو بيعلق ليه حواشي على سلسبيل الشافي يعني اتمنى ان الكتاب ده يكون موجود في كل بيت لان الشيخ عامل فيه شغل حلو قوي وهو بيقول الكلام دوت في كتاب السلسبيل نقلا عن فضيله الشيخ علي بسه من كتاب العميد في علم التجويد طيب نلخص بقى اللي احنا قلناه ده المذهب ده ايه الخامس وده مذهب ايه من المذاهب الخمسة اللي احنا تعرضنا ليهم اليوم نختصر نختصر نقول بقى ايه اللي قابلنا في المراتب الخمسة ديت او في الخلافات الخمسة المذاهب الخمسة اللي اختلف فيها العلماء في مراتب التفخيم احنا اتفقنا ان ما ينفعش ان احنا في خلاف واللي اصاب ان شاء الله له اجران واللي اخطأ ليه أجر واحد لأن في اجتهاد العلماء دول اجتهدوا اجتهدوا في النقل طيب هنتفق على حاجة ان العلماء اختلف ان العلماء اتفقوا يعني تحليلا لما سبق العلماء اتفقوا على ان المفتوح اقوى من المضموم والمضموم اقوى من المكسور في خلاف على كده مفيش حد قال الم- المضموم الأول وبعد كده المفتوح يبقى اتفقوا العلماء كلهم أو أصحاب المذاهب الخمسة على إن المفتوح أقوى من المضموم والمضموم أقوى من المكسور لا خلاف في هذا الأمر يبقى اتفقوا على إيه على إن المضموم أقوى المفتوح أقوى من المضموم والمضموم أقوى من المكسور ده اتفاق إيه تاني اختلفوا بقى هنا اختلفوا في المفتوح منهم اللي قال المفتوح بعده ألف ومنهم اللي قال المفتوح على إطلاقه اللي ما- بعديه ألف أو ما فيش بعديه ألف يبقى أول خلاف يقابلنا بينهم بين المذاهب الخمسة هو إيه من قال بإيه بأن آه، آه، آه، المفتوح بعده ألف هو أعلى من المفتوح والذي قال بأن المفتوح فقط وما فيش بعديه ألف الألف لا يؤثر على الحرف المفتوح المفخم آه، بقوة تفخيم اختلفوا ايه تاني اختلفوا في الساكن هل هو في مرتبة مستقلة ولا يتبع حركة ما قبل منهم من قال ان الساكن ليه مرتبة مستقلة وده رأي الجمهور ومنهم من قال ان الساكن يتبع حركة ما قبله تمام يبقى عندنا اتفقوا في شيء واختلفوا في حاجتين اتنين اختلفوا في حاجة في حاجتين واتفقوا في حاجة واحدة بس اتفقوا ان ترتيب الايه الحركات المفتوح اقوى من المضموم والمضموم اقوى من المكسور واختلفوا هل المفتوح آه، هل ال- آه، المفتوح بعده الف يبقى في مرتبة ولا المفتوح بس على اطلاقه يبقى مرتبة واحدة واختلفوا تاني في الساكن هل الساكن هو مرتبة مستقلة ولا هو حرف ايه آه، آه، تابع لحركة ما قبله طيب بعد ما اتكلمنا على المذاهب الخمسة وانا رغيت كتير ويمكن اتكلمت كلام ممكن يكون مش مفهوم قوي لكن لما نيجي نتكلم على الرأي الراجح ونوضح ونفصص فيه ونعمل تفصيلات فيه وننطق بقى نبتدي بقى ان ايه نقول ليه ده الرأي الراجح ونجيب الاصوات ونجيب امثلة وان شاء الله يعني آه، باذن الله تعالى ان قدر الله لنا البقاء واللقاء الحلقة القادمة هتبقى مهمة جدا ليه هنبين بقى كيفية نطق المراتب بتاع التفخيم وايه التفصيل اللي احنا كنا حاطينه على جنب دوت ليه قلنا فيه تفصيل هنبين التفصيل وليه التفصيل ده سببه ايه وعلته ايه ده هنتكلم عليه باذن الله تعالى آه لكن هنقول ان مذهب الجمهور هو المذهب المأخوذ به والمقروء به وبإذن الله تعالى هو المذهب الصحيح إن شاء الله وأتمنى آه، إن أنا إذا كنت آه، تكلمت في رأي آه، يخالف آه، أحد العلماء آه، أنا قضن ولا أسوي شيء لكن أنا كل اللي بعمله إن أنا بنقل عن العلماء يعني ده مش كلامي أنا ولا اختراعي أنا ولا اجتهادي أنا أنا كل الحكاية إن أنا ناقل بجيب كل الآراء وبرجح الرأي الص- الراجح وممكن أكون بخالف في هذا الكلام آه، بعض مشايخي آه، يعني أنا مش بخالفهم أنا بنقل وبرجح وكل حاجة عندنا احنا اتفقنا ان الدرس ده الأصل فيه الدليل وما في مذهب من المذاهب إلا جبت هو ورد فين وإيه دليله واتكلمنا على الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش لكن لما هنفصل في رأي الراجح ورأي الجمهور الأمر هيختلف خالص آه، يعني أتمنى أنكم تتابعونا إن شاء الله وهنطلع إن شاء الله لفاصل قصير جدا وارجع لكم على طول عشان نصح التلاوة ونسمع حضراتكم في الآيات اللي هنقرأها آه، اليوم فاصل قصير لا تغادروا شاشة الرحمة فاصل قصير ونعود استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنعود بإذن الله